الدعوة أمل يهديه طبيب بسم الله الرحمن الرحيم آه، موضوع حلقتنا النهاردة آه، تشخيص وعلاج آلام الذبحة الصدرية آه، كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن آلام الصدر وأنواعها وأشكالها المختلفة وطرق معرفة إلى حد ما يعني طبيعة كل ألم فالنهاردة هيبقى أكثر تركيزا على آلام الذبحة الصدرية وطبيعتها وإزاي أنا كمريض أقدر أقول إن دي لها علاقة بآلام القلب أو آلام الذبحة الصدرية وخصوص الشريان التاجي وبالتالي بعد كده أتجه الاتجاه السليم علشان أشخصها صح وأعالجها طبيعة ألام الذبحة الصدرية هي ألام بتيجي في الصدر قد تكون في منتصف الصدر في عظمة القص بتسمع في الإيد الشمال أو في الكتف الشمال أو في الكتفين سوا أو في الرقبة أو في الظهر الأهم من كده أن الألام دي بتبقى مصاحبة للمجهود مصاحبة يعني أثناء المجهود وتبلغ من الشدة والألم إنها بتضطر المريض إنه يقف وما يكملش المجهود أو على الأقل إنه هو يهدي الخطوة ده لو كان ماشي أو لو كان طالع سلم فبيبتدي يقف على السلم أو يطلع ببطء أكتر وأحيانا بتيجي لبعض الناس اللي هم ما بيمشوش كتير أو, أو بيطلعوا سلالم أو بيزولوا مجهود عضلي بتيجي أثناء القعدة على المكتب والتفكير والتوتر والجهد بمعنى آخر أي حاجة بتؤدي إلى زيادة الجهد بتاع عضلة القلب سواء كان بارتفاع ضغط الدم أو بزيادة ضربات القلب أو الاثنين سوا بتؤدي إلى قصور شريان التاجي وبالتالي يظهر أعراض الذبحة الصدرية برضه يهمني ان انا اقول ان الام الذبحه الصدريه دي بتبقى اكثر تواجدا في المرضى اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم اللي عنده مرض السكري اللي عنده سمنة مفرطة اللي عنده زيادة في الكوليسترول أو المدخنين أو اللي طبيعتهم متوترة وبرضه لها علاقة كبيرة جدا بالوراثة إن يعني ممكن يكون الوالد أو الوالدة أو الأخوات يكون عنده مرض شنان التاجي فدي بالتالي بتبقى فرصة حدوثها للشخص أكتر من أي حد تاني حينما يشعر المريض بهذه الآلام سواء حتى حتى ممكن كمان تجيله أثناء الأكل أو بعد الأكل يحس بعسر هضم يعني يعني أشكالها مختلفة إنما أي حاجة يستشعرها المريض لها علاقة بالمجهود أيا كان شكل هذا المجهود من حقه إن هو يستشير طبيبه الخاص أو طبيب القلب ويقول له في كذا وكذا خاصة في الرجال في بعد سن الأربعين مثلا أو أو السيدات بعد سن الخمسين وبرضه بأكرر تاني اللي عنده عوامل خطورة اللي هي السمنة والتدخين والسكر والضغط والعوامل الوراثية وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتوتر زيارة الطبيب الطبيب بيوقع الكشف الطبي عليه وبعد كده من حق الطبيب ان هو يطلب بعض الفحوص الطبية اللي من شأنها هتساعد على تشخيص المرض ومعرفة مداه وقدرته عشان يقدر يعالجه بالظبط من أهم هذه الوسائل التشخيصية هو رسم القلب رسم القلب ده بيتعمل رسم قلب عادي غالبا غالبا في الحالات الذبحة الصدرية العادية اللي هي المستقرة بيطلع رسم القلب سليم ولكن ليس معنى ان رسم القلب اللي اتعمل في العيادة سليم معناها ان المريض سليم لان لو لو اتعمل رسم القلب ده اثناء وجود الالم ممكن يطلع مش سليم لو اتعمل رسم القلب ده اثناء الجهد والمجهود ممكن يطلع مش سليم آه لو لو كانت جت للمريض ازمه شديده وقعدت فتره طويله اللي احنا بنسميها احتشاء او جلطه في شنان التاجي ممكن تسيب اثر يظهر فيها فهو رسم القلب لو قد يكون في حاجات علامات معينه تدل على وجود قصور شريان انتاجي وغالبا في الذبحه الصدريه المستقره بيبقى رسم القلب سليم آه، حاجة خلاف رسم القلب أشعة موجات فوق صوتية دي إلى حد ما قد تفيد إن يكون آه، ب- بنعرف إذا كان في مثلا تعب في بعض الصمامات أو آه، أو العضلة بنقدر نقيمها وأحيانا بتدل بطريقة م- ما آه، عن وجود آه، قصور في الشريان التاجي أو لا إنما هي مش دقيقة برضو في التشخيص أوي لأن ممكن تطلع سليمة وهو يطلع الإنسان عنده حاجة آه، ال- ال- الأدق أكثر شوية رسم القلب بالمجهود بمعنى إيه؟ يعني إحنا دلوقتي بنقول إن المريض لما بيبذل مجهود بيجي له وجع طب خلاص نبذل نخليه يبذل مجهود ويجري على سير وأثناء جريه على السير نعمل له رسم قلب فهنقدر نشوف الحالة دي لو رسم القلب ظهر في أثناء المجهود تغيرات ما كانتش موجودة أثناء الراحة يبقى معناها إن ده آه، دليل آه، قوي إلى حد ما عن وجود خسور الشنية التاجي ناخد الاتصال آه، السيدة أم رضا آه، أم راوضة السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك منين؟
من حلوان اتفضلي آه لو سمحت يا دكتور حضرتك آه، كم سنة يا كان- سي- يا مدام؟
نعم كم سنة حضرتك؟
آه انا 30 بس انا مش بسأل عني انا بسأل عن زوجي عنده كم سنة؟
تل- 31 حضرتك هو كان بيحس كان بيحس بدوخه وهبوط وضربات قلبه سريعه وبيعرق جامد فراح لدكتور قلب عمل له موجات صوتيه و... ورسم قلب بالمجهول قال له ما عندكش حاجه فالموضوع زاد عليه تاني راح لدكتور تاني قال له احتمال يكون فيه آه، كهرباء زياده في القلب ودي الشلب قسطره بس لو قادر تستحمل الوجع آه، بلاش احسن ما تعملها فتعب تاني راح لدكتور تالت آه، قال له هنديك جهاز آه، تركبه لمدة أسبوع آه، ن- نشوف فيه ضربات القلب بتزيد امتى و- و- وتابع يعني ضربات قلبك فعايزه اعرف هل القسطره لو طلع لا قدر الله يمشي.
إن في طب فعلا بصي- كهرباء او حاجه طيب حضرتك يعني هو الشكوى الأساسية آه، نوبات من سرعة بضربات القلب اه بتيجي له وبيروح- فجأة وتروح فجأة؟
بيعرق جامد كده ويبقى مش قادر يقف لا لا خلينا بس الأول نعرف هل ضربات القلب دي بتيجي فجأة وتروح فجأة ولا هي مستمرة على طول؟
لا بتيجي فجاه وتروح فجاه وبتقعد فترة قد إيه؟
يعني ممكن 10 دقايق ربع ساعه بالكتير ما بتطولش كده وبتيجي له كتير آه، مش كتير قوي يعني ممكن مرتين في اليوم او مثلا تفوت يومين وتيجي تاني واثناءها يعني هي بقى في- بيحس بالهبوط والعرق اه بيحس ان هو مش قادر يتحرك كده طيب ويقعد- وهو في الفترة الأخيرة دي في آه، حسيتي إن وزنه بيقل لا وزنه زي ما هو ما بيعرقش كتير أو لا هو بيعرق كتير أو بقى عصبي شوية ولا حاجة لا هو مش عصبي طب بص حضرتك يعني هو في الحالة دي آه، تسرع ضربات القلب أنا ب- ب- أفضل برضو إن هو يعمل أول تحليل دم عشان يطمنا على الغدة الدرقية وبعدين أيوة.
أنت بتقولي إن الموجات الصوتية طلعت سليمة مش كده؟
هو دكتور الاولاني قال سليمه لكن راح خلاص ما للدكتور دام ما التاني- دام حد قال سليمة يبقى هي سليمة إن شاء الله لا بس آه، الدكتور التاني حضرتك قال ضربات القلب سريعه وباينه في الموجات لا معلش الموجات فوق الصوتيه ما بتبينش سرعه ضربات القلب هي بتبين اذا كان في ارتخاء في الصمام او لا في الصمامات شكلها ايه العضله وظيفتها عامله ازاي فما دام قال ان ما فيش حاجه فيها من شانها انها تسبب تسرع في ضربات القلب يبقى احنا اطمنا من جهه عضله القلب والصمامات اللي موجوده فيه الحاجه الثانيه ان يعني انا برضو عايز اخد ان الموضوع ده يبقى موضوع عام بس مش م- مش خاص بزوج السيده مراوضه انما لان كثيرين ب- بيشتكوا من ال- من اعراض اللي هي تسرع في ضربات القلب لو التسرع ده بيبقى مستمر او بيجي في نوبات كل حاجه بيبقى لها ظروفها انما احنا بنتكلم على ال- السيده أم- زوج السيده مراوضه بيجي في نو- في نوبات متكرره وقصيره ال- ال- ال- المدى يعني قصيره الفتره فترتها قصيره 10 دقائق ربع ساعه فبعد هنحلل تحليل دم عشان نطمن على الغده الدرقيه والهرمونات فيها زايده ولا مش زايده انا موافق وأ- و- وجدا على ان هو يعمل الجهاز ال- ال- رسم القلب 24 ساعه اللي اسمه هولتر ويكرره مره واثنين لغايه لما تتسجل هذه الضربات ونعرف طبيعتها ايه وبناء على معرفتنا بطبيعه الضربات دي هنقدر نشخصها ونشوف هل هو فعلا هيحتاج دراسه كهروفسيولوجيه عن طريق القسطره عشان ن- ن- نعرف مكان بؤره الضربات دي وبالتالي علاجها او لا فانت حضرتك يمشي في النظام ده بالطريقه دي اتفضل السيده ام محمد آه، السلام عليكم كم سنه حضرتك آه، ازيك يا دكتور الله يسلمك 40 سنة اتفضلي
عندي 40 سنه يا دكتور طب ما انا سمعت 40 سنه اتفضلي حضرتك بس بقى الشكوى ليكي ولا لحد تاني نعم الشكوى لحضرتك ولا لحد تاني لا لي انا يا دكتور طيب اتفضلي ايوه لا لي انا عندي يا دكتور تعب كده في صدري واي مجهود بعمله لو اي حاجه بسيطه بنهج يعني جامد وما بقاش قادره وطلعت سلمتين في حاجه بقى بتجيني كده خبطه في الصدر مع الدماغ من ورا كده جامد
بتجيلك آه، انا رحت للدكتور وعمل لي رسم قلب قال لي ان الضربات آه، 97 مم.
بتاع القلب 97
وانت عندك سكر او ضغط ايوه انا بتعالج من السكر باخد انسولين بت... اه عندك سكر وع- وضغط
نعم عندك ضغط كمان لا ما عنديش ضغط هو السكر بس يبقى سكر وسمنه
نعم سكر وسمنه زياده في الوزن يعني آه، وزني آه، 77 كيلو لا ما فيش زيادة بقى, بقى سكر بس طيب بصي حضرتك يعني آه، احنا الاول بقى رسم القلب العادي طلع كويس ما فيش مانع ان انت مادام تعملي رسم قلب بالمجهود بس قبليه عشان الشك- عشان النهجان ده نطمن باشعه موجات فوق صوتيه على القلب اللي هي اشعه الايكو عشان نقدر نعرف عضله القلب وظيفتها عامله ما ازاي هو يا دكتور عمل لي رسم القلب آه،
انت هو عملتي عمل رسم لي قلب عادي يعني طلع وأنا سليم مرتاحه ولقي الضربات بتاع القلب عاليه جدا وكنت مرتاحه يعني بعد راحه نص ساعه لانني اي خط يعني لو مشيت حتى خطوتين بنهج وما بقاش قادره امشي طيب بصي بصي يا ست محمد في فرق ما بين رسم القلب اللي هو الشريط الورق وبين اشعه الموجات فوق الصوتيه الايكو اللي هي صور آه، بتبقى مو- ص- ص- صور وتقرير احنا محتاجين نعمل اشعه ايكو الموجات فوق صوتيه على القلب عشان نقدر نعرف سبب النهجان ده هل هو ضعف في عضله القلب ولا في حاجه في الصمامات ولا هي عدم لياقه بدنيه عندك وبعد كده لو ال- هتظهر لنا ايه الامور آه، وقد نحتاج انك انت تعملي رسم قلب بالمجهود او مسح زرع عشان نقدر نشوف الحكايه دي خاصه ان انت عندك سكر وبتاخدي انسولين يعني معناه بقى له فتره عندك السكر ده و... وانت دلوقتي ل- انا عندي سكر بقاله حوالي 11 سنه برضه انا عايز ان انت حضرتك تحللي الكوليسترول وتشوفيه وت... وتتابعي السكر كويس يبقى متظبط معاكي ماشي يا فندم ماشي يا دكتور شكرا يا دكتور لا العفو ألف سلامة آه، يمكن من ال- من السؤالين اللي فاتوا برضو دول احنا عرفنا ان اي آه، شكوى الشكوات الامراض القلب سواء كانت هي بتمثل قصور في الشريان التاجي او اضطراب في ضربات القلب او ضيق بالنفس مع المجهود احنا بنضطر نعمل فحوص معينه والفحوص دي قد تشترك في اكتر من شكوى وبتفيد يعني رسم القلب ده شيء آه، روتيني بيتعمل في في كل حالات امراض القلب لانه بيدي فكره عن حالات كتير عن كهربة القلب عن قصور الشريان التاجي عن عدم انتظامها عن احيانا برضو تضخم في عضلة القلب ولا لا عن آه، تأثير الضغط عليها او تأثير عوامل اخرى آه، وبرضه بأكرر تاني ان مش معنى ان رسم القلب طلع سليم في قصور الشريان التاجي معناها ان الانسان يقول لا خلاص انا عملت رسم قلب وطلع سليم ما ما مش هكمل بقى انا كويس لا يكمل مشوار لان احنا رسم قلب بالمجهود اللي هو اذا كان الم بيجيله مع المجهود يبقى هو يبذل مجهود ويشوف الالم ده هيجيله اللي هو كان جاله قبل كده وهو بيجري على السير وبيعمل رسم القلب ساعتها بيتسجل برسم القلب بالكمبيوتر ال- التغيرات اللي في رسم ال- التغيرات بت- على رسم القلب اللي من شأنها احنا بنقول ان في آه، آه، دلائل قصور في الشريان التاجي او لا توجد دلائل لقصور الشريان التاجي برضو آه، أشعة الإيكو في أشعة إيكو بالمجهود آه، بس مش بالمجهود بقى جري لا بالمجهود الكيماوي ان هو بيتركب له محلول آه، هذا المحلول بي- بيؤدي الى سرعه بضربات القلب وهنا دي برضو ترجع ان تفكرنا ان المجهود اللي ممكن يسبب الام ذبحه صدريه مش بالضروره يكون مشي او جري او طلوع سلم لا يكون حاجات تانية من شأنها انها بتؤدي الى تسرع في ضربات القلب زي مثلا السجاير ابسط حاجه و- و- و- وكتير ما زالوا للاسف برضو مستمرين فيها سجاير بجميع انواعها بقى اذا كان سجاير او شيشه او ما خلافه يعني او التوتر او القلق او الانش... والأت- والعصبيه او ال- يعني ممكن واحد اعماله كتابيه وهو قاعد يحس ان صدره تعب ويحس ان هو او بارهاق وهزال كده وضعف فتره وبعدين لما يبطل يسيب الالم ويقعد يلاقي نفسه رجع يرتاح تاني آه، دي الام ذبحه صدريه دي بقى في الحاله دي احنا لما لما لانها قد سرعه ضربات القلب هنا رسم هنا اشعه الايكو بال- بال- بالجهد الكيماوي اللي هو بمحلول بتاع لو بيؤدي لسرعه بيبين آه، تغيرات في آه، حركه العضله بتاعه القلب آه، آه، بتدل بطريقه او باخرى بيعرفها بقى الطبيب اللي بيعمل الاشعه آه، اشعه ال- ال- الايكو هو غالبا بيكون طبيب امراض قلب بت- بتعرفه ان ان هناك احتمال الى حد كبير او الى حد بسيط في قصور في الشريان التاجي وكمان بتقول له ال- اي منطقه في العضله يعني معناها اي شريان من الشرايين التاجيه اللي غالبا بيكون متاثر. طب هل في حاجات آه، يعني ادق شويه او اكتر شويه؟ اه في آه، المسح الذري برضو بيبين آه، آه، آه، ال- قد ايه الترويه، الترويه يعني معناها قد ايه الدم اللي رايح ل- لعضله القلب ب- بمختلف اجزائها نقول جزء امامي جزء خلفي جزء جانبي او الحاجز ما بين البطينين الهون اللي بيبقى آه، كميه الدم اللي رايحه له قليله آه، اثناء الراحه وبنعمل له مجهود فيها برضو هنكمل بعد الاتصال ده اتفضل اتفضل
السلام عليكم آه، آه، آه، هبه كام سنه سلام. ايوه انا ب- بسال على والدتي لا حضرتك عندك كام سنه والدتي عندها 70 سنه 70 سنه اه
آه، اتفضلي هي احنا رحنا قال لها عندك تضخم في عضله القلب اه وبعدين ف- بعد كده مشيت على علاج كان عندها نهجه جامده جدا هي عندها سكر او ضغط عندها ضغط الضغط بتاعها عالي وبتاخد برشام للضغط كويس لكن ما عندهاش سكر لا لا ما عندهاش وبعدين عملت رسم قلب قالوا فيه تضخم اه عملت رسم قلب الاول قال لها عضله ضعيفه
امال التضخم ده عرفته من اشعه ولا من ايه الاولاني كان دكتور باطنه فبعد كده حولها لدكتور قلب اه فبعد كده دكتور القلب قال لها عندك تضخم في عضله القلب
كويس آه، انت حضرتك بقى بتسالي على ايه شكي بقى آه، جميله جامده في توضيحها وعندها نهجه شديده جدا عندها ايه نهجه نهجه النهجه نغزه في صدرها يعني اه لو مشيت خطوتين بتحس بالنهجه دي
طيب فهو كتب لها ايه بقى يا دكتور؟ كتب لها اكساميد ونكريليك على الريق قال لها الجرشام ده تاخديه على الريق امم انت فاحنا بنسأل انت حضرتك بقى السؤال اللي عايزه تعرفي طبيعه النغزه اللي بتجيلها في صدرها اه و اللي في صدرها إيه- إيه- إيه طبيعتها يعني؟
يعني عشان اتابع مع حضرتك معلش
طيب يبقى حضرتك خد التليفون من الكنترول ب... آه مدام ناديه
ايوه السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام كم سنه يا مدام ناديه
لا انا بسال عن امي امي بيجي لها دوخه يا دكتور على طب عندها كم سنه حضرتك والدتك عندها حوالي 65 سنه 65 سنه عندها سكر او ضغط يا مدام ناديه لا ما ما, ما عملتش تحليل سكر قبل كده يعني طب ايه بقى المشكله عندها ما اعرفش هي دي لها كام يوم كده كتير انا بتدوخ مره واحده كده تبقى قاعده وتكون انا دخت وطولت معاها اول مره آه، بتدوخ وبعد كده قلبها بيوجعها تحس ان قلبها يعني بص بص يا مدام ناديه خلينا الاول نف... نا- ن- ناخد تفسير او شرح للدوخه دي بتدوخ يعني وهي قاعده ولا وهي نايمه ولا لما تيجي تمشي وممكن تقع بال- يعني في ناس ساعات برضو عشان الدوخه دي في ناس وهم نايمين لو اتقلب شمال او يمين يحس بدوخه بنسميها دوار ده بيبقى ليه علاقه بال- بمركز الاتزان في الاذن الداخليه ده وهو نايم او ساعات لما يكون قاعد ويقف او نايم ويقعد في الحاله دي آه، برضو ده بيبقى ما بتبقاش مستمره دوار تحس ان الدنيا بتلف وتدور بيه كده او السقف والارض بيلف وفي دوخه وهو ماشي حس ان انها تصفر كده وتغمق ودايخ فاحنا عايزين نعرف برضو الدوخه دي معناها قصور في الدوره الدمويه المخيه لا هي ما كانتش بس هي برضه ودنها برضه طب يبقى احنا عايزين نقيس الضغط في اوضاع مختلفه هي قاعده وهي نايمه وهي لها افكار احنا هنحور الدماغ يبقى عندها ضغط و... و... و... فدي فحوص او عليها عمل ايه وبرضه اشعه صوتيه وكليش اوليه التحليلات الروتينيه بعدها ان شاء الله نقدر نتوصل الى ايه الموضوع اتفضل
السلام عليكم حضرتك هتتكلمي عن نفسك ولا عن حد صل... آه، اعتقد كده واضح برضو ان احنا ال- ان الفحوص اللي بت- اللي- لامراض القلب مش بس هتبين لي قصور في الانتاج لا ده هتبين حاجات كتير وعلى فكره الاشخاص العاديين اللي ما بيشتكوش بحاجه او اللي بيشتكوا بشكوى بسيطه ويجي يقول انا عايز اعمل شيك اب واعمل تقييم لقلبي كل فتره من حقه من حقه انه يعمل ابسط الحاجات اللي هي رسم قلب عادي واشعه موجات فوق صوتيه وتحليل سكر وتحليل كوليسترول و... و... وصول الدم عشان نقدر اذا كان هناك حاجه وبعد كده ممكن ال- ال- الطبيب اللي يقول له لا احنا هنحتاج نعمل لك رسم قلب بالمجهود او اشعه موجات فوق الصوتيه. احنا كنا بنلمح الذري وقيمته في تشخيص قصور الشريان التاجي. آه، في حالات آه، الذبحه الصدريه المستقره عشان نقدر نعرف مدى تاثيرها او اثرها على حبه على جزء كبير او صغير الاول نتاكد من التشخيص ثانيا نعرف مدى او شده المرض المسح الذري ده عباره احنا ب- ب- بتبقى ماده مشعه بتتحقن في الوريد بتمشي في الدم بتوصل لعضله القلب العض... اه في اثناء وبعد كده بتتصور بحاجه اسمها جاما كاميرا هتبين المناطق في عضله القلب اللي خدت الماده المشعه دي والمنطقه اللي ما خدتهاش المنطقه اللي ما خدتهاش هي المنطقه المتليفه والمنطقه اللي خدتها هي المنطقه اللي وصلها دم كويس نط- آه، السيده ام محمود تاني ولا مين ساره السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا النهارده من حوالي نص ساعه كده فطرت في مره فطرت آه، رجعت بس رجعت من مناخيري فحتى الالم ك- كتير يعني يعني ما ما اتحملش في قلبي فهل ده هو ليه سبب يعني ولا ولا بعيد عن القلب؟
بتقولي جبت دم من مناخيرك لا رجعت من مناخيري مش سامعك كويس يا ساره
رجعت رج- قيء قيء من من, من انفي قيء من الانف اه
آه لا ده ملوش دعوه بالقلب
فأ- فانا كنت حاسه بألم ك- كتير خالص في قلبي مش قادره اتحمله لا لا لا ده, ده ال- الالم ده آه، اللي جه ليكي ده بيبقى الم في المريء نفسه المعده والمريء فبس انت شوفي ما انت عندك اضطراب في الجهاز الهضمي العلوي هو اللي عامل الحكايه دي فممكن يكون طيب.
عندك نوع من الحموضه او آه، ارتجاع او مراره ارتجاع صلاه معديه او مراره ولا حاجه هي اللي بتيجي كده واحيانا مع الترجيع الشديد بيبقى في بعض فضلات الاكل بتطلع فعلا من الانف مع الف مع الفم يعني بس دي ما, ما لهاش علاقه بالقلب يعني فانت ان شاء الله تعالج المياه وتبقى كويسه. آه، الو لو سمحت اتفضلي كنت عايزه رقم الدكتور عبد الله بركات
طب خديه من الكنترول آه نرجع لقصو- لل- للمسح الذري فهو ب- ال- ال- أس- وبت- بت- بتصور القلب بعد حقنها بعد الحقن ال- الجسم بالماده المشعه وبتوصل القلب المن- المنطقه المتليفه في القلب ما بيوصلهاش دم فبتظهر انها ما خدتش ماده مشعه بقيه المناطق تبقى خدت الاشعاع بعد كده بيبذل مجهود بي... اذا كان يقدر يجري يعني او ما بيقدرش يجري بيبقى مجهود كيماوي ويتصو- ويصور تاني في الحاله دي الماده المشعه بتوصل بنفس الدرجه للمناطق السليمه انما المناطق اللي وصلها الدم مع المجهود اقل من الطبيعي بيظهر فيها ان كميه الماده المشعه اللي رايحاها اقل فبيظهر هنا بنقدر نفرق ما بين منطقه متليفه في القلب ما وصلهاش دم خالص ومنطقة فيها قصور يعني معناها نقص في التروية أو نقص في كمية الدم اللي رايحاها أثناء المجهود بتبان بنعرف هنا قد إيه المنطقة اللي ما راحتهاش دم آه، في الراحة ودي متلفة وقد إيه المنطقة ما راحهاش دم آه، في المجهود اللي هي فيها قصور في الشريان التاجي أو الذبحة الصدرية. اتفضل أم سارة السلام عليكم كم سنة يا ست أم سارة؟
آه، لو سمحت يا دكتور انا والدي لا حضرتك الصوت واطي بس قرب شوية في التلفزيون عليكم وعليكم السلام لو لو سمحت يا دكتور انا والدي عنده 68 سنه 68 سنة اه وعنده كسور في الشريان التاجي وع- وعنده ايه؟
آه، كسور في الشريان التاجي اه وتضخم في عضله القلب امم عنده سكر او ضغط لا هو عنده ضغط يعني على طول يا إما- يعني بيعلى وبيوطى مش مستقر بصراحه عارفه يعني طب بيدخن لا مش بيدخن وزنه زيادة نعم عنده زيادة في الوزن او الكوليسترول لا بالعكس ده هو نحيف جدا يعني طب ما شخصوا قصور شناية التاج على اي اساس مش عارفه بس يعني هو يعني عمل قسطرة مثلا أو رسم قلب من مجهود؟
بقاله حوالي 10 سنين لا يعني لما تشخص ان هو قصور في الشناية التاجي كان عملوا له قسطرة او رسم قلب بالمجهود لا هم ما عملوش قسطره وهو كان دلوقتي عايزين يعمل قسطره بس هو خايف منها لانه الدكتور قال ان هو عنده طب قولي لي كده يا أم سارة هو بيشتكي بايه هو بيشتكي يا دكتور بيجيله حرقان جامد في صدره ايوه اقل مجهود يعني حتى وهو قاعد في الشقه من غير لو اتحرك في الشقه بس كده اه وبيحس بنغزه ورا كتف- كتفه الشمال نغزة ولا حرقان انت قلت الاول حرقان وبعدين نغزة حرقان في صدره ونغزه في كتفه الشمال اه الحرقان ده بيسمع فين
مش عارفه والله بس هو ما بيبقاش قادر يعني بيبقى هو جنب كده اللي كلمنا ولا انت لا بتتكلم والله هو بعيد عني يعني هو مش موجود طيب خلاص يبقى يبقى الطبيب اللي طلب ليه قسطره هو محق ايوه بس هو خايف يعمله هو بيقول لا، إن في خايف ليه بقى؟
بيدخل.
طب انا ه- هقول له هقول لك حاجه وانا و- واللي طب انا هقوله هقول ده لحضرتك حاجه كمان بعد اذنك اتفضل هو الدكتور قال ان هو عنده ذبحه صدريه غير مستقره
هو الالم ساعات بيجي له وهو مرتاح هو على طول عنده حرقان في صدره يعني هو بيقول لي بس آه، لما قلت له ان هو يعمل قسطره على طول يعني ايه يعني الالم بيجي له ساعتين ثلاثه مثلا
اه يعني ولا بيجي له آه، 10 دقايق وربع ساعه ويمشي لا على طول عنده بصراحه يعني على طول يعني ايه بيصحى من النوم عنده الم يفضل بيه لغايه بالليل حرقان
مش عارفه بالظبط بس بصي يعني هو انت- أنا انت برضو- على طول يعني لما بروح لزوره بيح- بيقول لي يعني ان هو تعبان وحتى لو مجرد انه صحي ودخل الحمام كده فبيقول لي انا تعبان مش قادر طيب خلاص يبقى احنا هنا انا عايز اقول حاجه انت بتقولي هو خايف وانا ع... وانت عايزاني اقول لك ح- كلام او رساله توصلها له عشان أيوة.
ي- نشيل الخوف من عنده ماشي متشكره اس- آ- آ- آ- آ- حضرتك بقى اتفضلي واسمعيني هو اللي انا ح- الرساله اللي هقولها دي مش ح- مش لمص- ل- لمصاره بس لوالدها لا دي لكل حد انطلب منه انه يعمل قسطره او ان كل حد عنده اش- اشتباه قصور في الشريان التاجي ومحتاج الطبيب انه يتاكد ويؤكد له وجود الم- الش- قصور الشريان التاجي من عدمه وشدته ل- وبالقسطره واذا كان هناك طريقه للعلاج ولا لا. آه، بلا شك المريض هو اللي راح للطبيب فمعناها ان هو عنده شكوى بلغت من الشدة وال- وال- وانها اثرت على مجهوده وحياته العادية انها اضطرته يروح للطبيب اصبح في شيء اساسي موجود عنده مضايقه مش مخليه يكمل حياته طبيعي هذا الشيء مستقبله غامض ممكن يكون حاجة بسيطة وما يكونش مرض خالص و- وممكن يكون مرض الخطورة ان ممكن الاحتمال المرض حتى لو كان قليل عواقبه خطيرة عواقبه خطيرة ايه ان ما احناش عارفين القصور اذا كان ده قصور في الشان التاجي هينتهي بايه هل هينتهي بان هو ي- ي- الام بس ولا هينتهي لا قدر الله انه يعمل جلطة ولا يعمل عدم اضطراب ضربات ولا هبوط في القلب ولا هينتهي بحاجات اوحش من كده ما نعرفش فاحنا بننتقل من مرحلة اللي هو ألم بيعوقه عن أداء وظيفته العادية وعمل له مش... أو حياته العادية إلى مرحلة تانية إن أنا عايز أعرف ده علشان أحميه من خطر مجهول أيا كانت القسطرة آه، هو متخوف منها ولا القسطرة ما- ما- يعني آه، ما ما ما فيهاش بنج كلي ده ببنج موضعي وما بتاخدش اكتر من 10 دقايق ربع ساعه تشخيصيه وبتنتهي وما فيهاش اي الام ودرجه امانها عاليه جدا جدا جدا ان شاء الله وهي عباره عن عن اشعه تصويريه يمكن الحلقه الجايه بقى هن- ده هيخلينا ان احنا ن- ان اجيب معايا صور توضيحيه ازاي الاسرار بتعمل وبتبين ايه آه، وانها بتبين اشعه تصويريه بالصبغه للشرايين التاجيه علشان نقدر نعرف وهو بيشوف معانا برضو المريض بنشوف الشري- الشرايين بتاعت القلب الضيق موجود فين ودرجته ازاي وعامله ايه فبتوضح الامور انا كده بنقله من مرحله كلها شك وقلق وتوتر و... و... و... وخوف من المجهول الى مرحله تانية ان هو بتبقى الامور قدامه كلها واضحه اذا كان ما عندوش حاجه بنقول له خلاص اتفضل ما عندكش حاجه خالص اذا كان عنده حاجه بنقدر نقول له لا ده انت عندك كذا ودرجات ودرجه المرض قد كده وعلاجه كمان كذا ويمكن بالقسطره كمان نقدر نعالجه يبقى شوف بقى قد ايه الفرق ما بين انا مش انا مش عارف طبيعه المرض اللي عندي لان انا عرفت طبيعه المرض وعرفت درجه المرض وعالجته كمان بالقسطره والحمد لله دلوقتي القسطره متواجده في معظم المستشفيات الحكوميه الكبيره وفي التامين الصحي متواجده يعني اي حد عنده تامين صحي ممكن بيروح يعملها بسهوله جدا او على نفقه الدوله كمان ممكن يعملها بالاضافه الى المراكز الاخرى فانت حضرتك المفروض ان انت تشجعيه وتوضحي له ال ال ال مدى خطوره انه يقعد بمرض مش متشخص الى بالمقارنه ان هو يعرف طبيعه مرضه ودرجته ويعالجه كمان عن طريق القسطره وتشجعوه على كده اتفضل
الو ايوه ايوه دكتور حسين لو سمحتوا الصوت ألو؟
قرب شويه ايوه ايوه كده خلي الصوت عالي شويه اتفضلي يعني يا دكتور آه هو انا بيجيلي آه، بحس بضربات قلبي بتبقى سريعه ايوه وعلى طول بيجيلي بحس اني هبطانه وعلى طول ايه
بحس اني هبطانه اه هبطانه سامعك انا سامع في سرعه في ضربات القلب تحس ضربات قلبك سريعه وهبطانه ده بقى اثناء المجهود ولا وانت قاعده لا ممكن وانا لا ببقى وانا قاعده او وانا صاحيه من النوم الصبح بتحس بسرعه في ضربات القلب وهبوط او والسرعه دي بتفضل مستمره ولا بتزول بعد ما تقومي لا ممكن لما اقوم كمان اعمل مجهود احس بيها
آه، يعني هي السرعة دي غير مرتبطة بالمجهود بتجيلك مع أه.
الراحة ومع المجهود وس- وسرعة بتبقى منتظمة ولا بتحسي بعدم انتظام في ضربات القلب
هو انا بحس فعلا ان انا بقى على طول ضربات قلبي سريعه وبحس ان هي مش منتظمه بتبقى سريعه جدا اه ومش منتظمة طيب ب- بقول لحضرتك آه، ال- ال- الحالة دي آه، ساعات تجيلك كده مثلا في نوبات مفاجأة تحسي تسرع في ضربات القلب ولا موجودة كده بتيجي بالتدريج
لا هي بتجيلي يعني بس إن- طب انت عملتي اي فحوص عشان تشوفيها ايه طبيعتها؟
لا صراحه يعني ما عملت ما كشفتيش خالص لا ما انت كشفت عندك كام سنه انا عندي 27 سنه
وما بتاخديش اي ادويه لا ما باخد ولا حتى نقط للانف ولا اي حاجه ولا بتشربي شاي وقهوه كتير لا ولا شاي ولا قهوه طيب حضرتك بقى انا عايزين ن- ن- نكشف ونقيس ال- الضغط ونعمل رسم قلب اولا عشان اه.
نعرف برضو آه، يعني هل هناك بعض الاضطرابات في كهربة القلب ال- ال- الموجودة بصفة يعني م- موجودة عندك على طول او او لا وبعد كده هنحتاج ان احنا نعمل لحضرتك برضو تحليل غدة درقية عشان نقدر نعرف لأن الغدة الدرقية بتؤثر بت... على ضربات القلب بس برضو بتعمل آه، انقاص في الوزن واضطرابات أخرى إنها مش أحيانا بتيجي بس اضطرابات ض- ضر- اضطراب بط في ضربات القلب فهتعملي تحليلها وبعد كده لو ما ظهرش الاثنين دول ممكن نحتاج معاهم آه، رسم قلب 24 ساعة عشان نعرف طبيعة هذه الضربات ونقول هل هي تستحق ان احنا نعمل بعد كده دراسة كهروفسيولوجية لها ولا لا فحضرتك هتمشي في المجال ده وان شاء الله تطلع الامور كلها بسيطة وواضح ان ممكن يعني بس مش عايزين برضو ن- ناخد الامور ببساطة وسهولة قوي عشان آه، نبقى في جانب الامان ان انت آه، غالبا الحاجات اللي عند حضرتك دي قد يكون لها علاقة بالتوتر آه، فلو انت عندك سبب من اسباب التوتر ممكن تاخدي اي مهدئ مع ال ال ال انك انت بتعملي الفحوص دي وتجربيها ان شاء الله تبقي سليمه قوي آه، احنا كنا بنتكلم على المسح الذري و- وازاي وقيمه المسح الذري في تشخيص آه، الام شريان التاجي او الذبحه الصدريه وان هو بتعمل صوره اثناء الراحه وبعد كده صوره تانية آه، بعد المجهود عشان نشوف ال- ال- ال- المنطقه اللي ما راحتهاش الماده المشعه هل هي منطقه متليفه ولا منطقه فيها نقص في الترويه آه، يبقى انا هنا بشخص اذا كان هناك في منطقه راح قصور ومنطقة متليفة حصل انها تأثرت بالانقطاع الدم عنها تماما وبعرف كمية المن... ال- الجزء اللي في عضلة القلب اللي هو متأثر بقصور الشريان التاجي ومكانه آه آه بعد كده في من ضمن الحاجات برضو اللي بتساعدني على تشخيص آه آلام ذبحة صدرية هي الأشعة المقطعية للشريان التاجي هنقولها بعد الاتصال ده إن شاء الله اتفضل هدى كام سنة؟
49 سنة اتفضلي يا مدام هدى وأنا بشتكي من آه، نهجان جامد ايوه يعني حتى مجرد إن أنا الاول قولي لي يا مدام هدى انت عندك سكر او ضغط او او سمنه عندي ضغط نعم الضغط عالي الضغط عالي ومفيش سمنه لا في سمنة
وسمنه
ماشي
وبعدين بتنهجي لما تمشي ده ده قل يعني جوه الشقة كده بس مجرد أنا أمشي بنهج جامد وبعدين بيجيني ألم جامد في في صدري و ما اقدرش اطلع السلم مثلا لو انا طالعه دورين مثلا ما اقدرش اطلع مره واحده يا دوبك مثلا 10 سلمات واقف اخد نفسي لو ده الكلام ده من زمان ولا قريب النهجان ده من زمان اه اختلف الالم ده ز- يعني كل مدى بحسه كانه بيزيد طب اوصفي لي كده طبيعه الالم يا مدام هدى هو اللي بيحصل يعني مثلا عندي الناحيه الشمال كده فوق صدري كده يعني فوق القلب كده بحس بألم جامد واحط ايدي من وجع النخزه وببقى مش قادره اخد نفسي كاني اه يعني لما هوا تحط داخل ايدك صدري.
على صدرك الوجع بيزيد كان مفيش هواء داخل صدري يا دكتور بحس لا يعني اقصد بيغمى لما عليا.
تتك على صدرك بايدك الوجع بيزيد بتوجع بحس بيه اه اه ماشي والوجع ده بيسمع ولما الواحد تاخدي نفس بيتأخر جامد بقى.
او ت... طب لما تاخدي نفس جامد او تكحي او تحركي حركه مفاجاه الوجع يزيد برضو
لا انا ساعتها بقف يعني أنا لا ساعتها لا دلوقتي وانت وانت قاعده دلوقتي بتتكلمي لو خدتي نفس جامد او حركتي كتفك الشمال او أو حاجه تلاقي او كحيتي تلاقي الوجع يجي ويزيد لا في في حاجة اه في حاجه زي كده بتحصل لي بس في الناحيه اليمين بقى في عندي نغزه كده بتحصل لي في صدري لدرجه انا شكيت انها تكون مراره رحت بالظبط عملت كده أشعة برافو عليك مرارة.
ممكن فعلا يكون المراره نعم لا، الوجع بتاع اليمين ده ممكن يكون المراره لا رحت عملت اشعه موجات والدكتور قال لي ان ما فيش حاجه المراره كويسه جدا ما زال الحمد بقى لحد لله.
النهارده الالم ده موجود وزي ما يكون طب وهو الضغط عندك مظبوط ولا لا انا بناخد علاج ضغط اه لكن بتاخديه لكن ال- الضغط ظبط بالعلاج ولا ما ما استوش بعد هو ما بيبقى مظبوط بالنهار انا باخدها الصبح فبيبقى مظبوط بالنهار لكن باجي على بالليل بحس انه بيزيد شويه لا ما هو أول انت ما المف...
تحس بعكس المفروض الحاجة.
ان ان بصي علاج الضغط ي- يعمل حاجات معينه يقلل الضغط خلال 24 ساعه بالصبح والظهر وبالليل وبالليل وانت نايمه كمان يقلله في الفجر يقلله ب... على مدار اليوم ودلوقتي في حاجه اسمها قياس الضغط 24 ساعه زي ما رسم القلب 24 ساعه قياس ضغط في البيت 24 ساعه بجهاز كده اه ومش بس كده كمان انا عايز اشوف ضربات القلب يعني في بعض الادويه بتقلل ضغط الدم انما ما بتقللش ضربات القلب اه وبالتالي ما بتقللش الجهد اللي بيبذله القلب بالدرجه المطلوبه ايوه
انت محتاجه ادويه من طبيعتها انها تقلل الضغط بقدر متساوي خلال ال 24 ساعه وبرضه تقلل ضربات القلب خلال ال 24 ساعه والاهم من كده محتاجين ان احنا نعمل انقاص للوزن عشان حضرتك قلتي ان وزنك تقيل اه لان الوزن ده هيخليكي هيعوقك عن الحركه عشان المف- ال- ال- المفصل الركبتين والفخذ ممكن يتعبوكي مع الحركه وبالاضافه ان هم هيبقوا جهد كبير معاكي في الحركه يعملوا لك ضيق في النفس لو قدرت حضرتك تسيطري على الحاجات دي يبقى كويس قوي انما بالاضافه لها برضو انا انصحك ان انت تعملي الفحوص الطبيه ال- الروتينيه اللي هي ت- تل- تلزم لمريض لمريضه في سن حضرتك اه آه، انت انت مش كبيره بس يعني ل- للاهتمام مم.
اللي هي زي رسم القلب واشعه موجات فوق صوتيه على الاقل كده ونسبه كوليسترول في ما الدم أنا عايزة أقول ونطمن كده.
على السكر تاني اه علشان نعرف عندك ايه ولا لا بس ابتدي من النهارده صممي كده بينك وبين نفسك ان انت تعملي انقاص للوزن طبعا انقاص الوزن بقى يعني انت حضرتك عارفه ايه الاكلات اللي هي ممكن تزود السمنه والاكلات اللي تقلل السمنه اه وتراجعي طبيبك عشان تشوفي ضربات القلب وتشوفي الضغط قولي له انا بحس كده وكويس ان انت عندك جهاز بتقيسي بيه الضغط انا آه.
فهمت من كلامك انت بتقولي بالليل بيبقى شكله وبالنهار بيبقى شكله ما انا عندك جهاز فتقولي له ت- تاخدي ورقه مكتوب فيها الارقام الصبح والظهر وبالليل وتقولي له كذا فيقدر هو يوزع الادويه أيوة.
على مدار اليوم اللي من شانها تعمل لك انضباط للضغط
طب دكتور في ربنا- حاجه برضه نسيت اقول لحضرتك عليها نعم في حاجه برضه نسيت اقول لحضرتك اه عليها اتفضلي ان حكايه برضو ضربات القلب السريعه دي بتحصل لي بس من وقت للتاني مش ع- مش كتير يعني مثلا ممكن كل اسبوع كل ثلاث اسابيع تجيني مره ضربات سريعه سريعه وانا قاعده عادي كده ما بعملش اي حاجه اه تحصل لي لمده مثلا خمس دقائق وتروح ما بص حضرتك ما هي دي دي يعني احنا ممكن هنا نستفيد من علاج الضغط ان احنا ناخد بعض الادويه اللي اللي هي من شانها هتعمل انضباط لمستوى ضغط الدم وبرضه في نفس الوقت انضباط لسر- لسرعه ضربات القلب وتمنع حدوث النوبات من تسرع في ضربات القلب فدي برضه حضرتك هتبلغيها للدكتور بحيث ان هو ي- ي- يشوف الدواء اللي بتاخديه ويغيره لك بت- ب- بدواء تاني يمنع الحكايه دي بس دي نقطه مهمه تقوليها له وبعدين آه، انت- اذا كانت في بقى بتشربي شاي وقهوه كتير حاولي حضرتك تقللي منهم واذا كان في عسر هضم برضه حاولي تعالجيه ان في عوامل خارجيه ممكن تاثر خلاف الضغط نفسه اتفضل
الو السلام عليكم
اتصال تاني الو السلام عليكم مدام هدى ايوه مدام هدى اتفضلي يا فندم اتفضلي حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ازي كم حضرتك يا دكتور اسامه كم سنه يا فندم 44 اهلا وسهلا حضرتك انا عامله عمليه في القلب مركبه دعمتين فبسال بس على برشام بلوفيكس تابلت اخده ازاي بتسالي على ايه آه، برشام بلوفيكس بلافيكس اه بلوفيكس انت عاملاها امتى لسه عاملاها بقاليش بتاع اربع ايام كده
آه، آه، اربع ايام اه اه يعني يوم الاثنين اللي فات ده حضرتك طيب وانت حضرتك يا مدام هدى عندك سكر عندي سكر وضغط آه، وسمنه
طيب بص حضرتك يا مدام هدى نعم آه، وسؤالك حلو قوي ان ان ان آه، الدعامات وال- وال- وازاي نعمل آه، عنايه بعد تركيبها علشان نحافظ على سلامتها أيوة.
الدعامات اللي حضرتك مركباها دعامات عاديه ولا دعامات آه، دوائيه لا عدا م- مش عارفه حضرتك يا دكتور الدكتور ك- حضرتك مركبها لي بس ما اعرفش ايه مش اللي عمل لي أنت- قسطره اه والقسطره طلع ان في في الشريان التاجي شريان ضعيف جدا امم وفي شريان مسدود فركب لي دعامتين مش عارفه ايه نوعهم انت بقى عندك سكر نعم لا يبقى غالبا تركب لك دعامات دوائيه اه آه، اللي هي مناسبة لمريض السكر يعني فأنت حضرتك في الحالة دي آه، ال- ب- أولا ب- بنظبط السكر كويس قوي ايوه وإذا كان في ارتفاع في ضغط الدم بنظبطه برضو نسبة الكوليسترول بنظبطها وبناخد أدوية تخفض الكوليسترول وهنتكلم عن درجة الكوليسترول ده بعد ما نتكلم على ال Plavix بقى أو أو أم- يعني أو اللي هو المادة اللي بتمنع آه، آه، آه، تجلطات وحدوث انسداد في في الدعامة
ماشي يا فندم يفضل ان انت تاخديها في الاول بعد تركيب الدعامه في الفتره الاولانيه الاسبوعين الاولانيين قرص مرتين يوميا وبعد كده بتاخدي قرص يوميا لمده سنه بس انا عايز منك حاجه الانتظام الشديد في اخذ البرشام يعني ما ينفعش ان احنا ننسى يوم عشان كده بفضل انك تاخديه حضرتك يبقى ميعاده الصبحيه بحيث ان انت لو نسيتي تاخديه مثلا الصبح مع الفطار يبقى قدامك بعد الفطار قدامك ال- ال- ال- قبل الظهر او الظهر آه، انما لابد ان احنا ن- ن- نبقى آه، فاكرين كويس قوي وملتزمين باخذ البلافيكس لمده سنه آه، دي على على الاقل وفتره اولانيه زي ما قلت لحضرتك الاسبوعين الاولانيين بتبقي تاخديهم او الشهر الاولاني بتاخديه مرتين في اليوم وهنا برضو دور اللي معاكي في البيت ان هم يفكروا حضرتك ان انت تنتظمي او او يفكروكي بان العلاج ده تاخديه آه، آه، على طول آه، آه، ادويه الكوليسترول آه، يعني لو كان الكوليسترول عندك عالي وانت حضرتك بتاخديه علشان تخفضي الكوليسترول لو ما كانش الكوليسترول عالي برضو انا نف- نفضل او هي التوصيات الطبيه بتقول انك تاخدي برضو ادويه ادويه من شانها انها بتحافظ اللي هي مركبات الاستاتين من شانها انها آه، بتحافظ على سلامه الشرايين وبتحافظ على سلامه الدعامه انما انما ال- ال- الحركه والحياه العاديه يعني شوف انت كنت مثلا قبل ما تركبي الدعامات كنت بتتحركي الى حد ما وكنت عيانه ما كنتيش عارفه ان عندك شريانين دلوقتي انت حضرتك ما بقاش عندك حاجه الحمد لله واضح من كلامك وان الدكتور عمل لك كل حاجه يعني عندك صح فانت دلوقتي ما اصبحش عندك شرايين تعبانه واصبحت كويسه فالحركه مطلوبه بقى تعيشي حياتك عادي جدا بقى وتنسي خالص ان انت كنت عيانه اكتر من الاول يعني واذا كان وزنك تقيل شويه يبقى ن- برضه نحاول ان احنا نعمل آه، نظام غذائي من شأنه ان هو يعمل انقاص في الوزن مع الالتزام طبعا بأدوية السكر وأدوية الضغط وندعو لك بالشفاء ان شاء الله وانت ربنا يعني آه، بيحبك انت عليك صح قوي اهي مثلا مدام هدى علشان ال ال السؤال اللي كان قبل كده واحده بتسال ان والدها خايف من القسطره طب احنا لما نيجي نبص لمدام هدى ما قبل القسطره وما بعد القسطره وما بعد تركيب الدعم الدعامتين ما قبل القسطره كان عندها الام في الصدر ما هي مش عارفه طبيعتها ايه وخلاص وماشيه لكن آه، يعني آه، لما راحت للطبيب المتخصص قال لها لا انت عايزه قسطره وهو هنا برضو كون الطبيب قال لها كده ده خلاص ده شغله انما هو كون هي خدت القرار ووافقت على انها تعمل قسطره فهو دي الخطوه ال- ال- المهمه والقرار الاساسي انها توافق على تنفيذ توصيات الطبيب ولما عملتها اتضح لها واضح من الكلام اللي هي بتقوله ان هي عندها فعلا قصور في الشريان التاجي في شريانين هو القلب فيه ثلاث شرايين بيغذيه ثلاث شرايين تاجيه شريان ايمن واحد وشريان ايسر بيتفرع لفرعين بقوم ثلاثه اساسيين اتضح ان هو عندها شريانين فيهم مرض او ضيق وركبت فيهم الدعامات واصبح دلوقتي شرايينها آه الحمد لله بقت كويسه فده يمثل ل- ل- للسيدة اللي سألت عن والدها اللي هو متخوف أو أي حد تاني متخوف من الصلاة قد إيه إن إن إن المريض لما بيستمع لنص- لنصيحة الطبيب وبينفذها قد إيه بتكون الفايدة آه، موجودة عليه. آه، آه، الأشعة طب ما إيه حكاية بقى أشعة الموجات الأشعة المقطعية للشرايين التاجية وهل هي ممكن آه، تحل محل القسطره ولا لا وهل هي دقيقه ولا مش دقيقه وكده الاشعه المقطعيه للشرايين التاجيه هي بتصور الشرايين التاجيه بتعمل بالصبغه برضه وانها بتصور الشرايين التاجيه وبتبين اذا كان هناك ضيق والضيق فين ودرجته قد ايه و- وكده انما هي دقيقه الى حد كبير جدا انما ما بت... ما... ما... ما بنقدرش من خلالها نعالج او نوسع الشرايين زي ما بيحصل مع القسطره آه، التشخيصيه والعلاجيه اتفضل آه، استاذ سعيد ازيك يا دكتور
اتفضل حضرتك حضرتك انا عندي سكر من خمس سنين انت عندك كام سنه انا عندي 34
وبتدخن اه بدخن اه وعندك سكر عندي سكر وحضرتك وحضرتك ضربات قلبي طب السريعه بص يا سعيد حط بس خطين كده تحت كلمه بتدخن دي
اه يا باشا اتفضل حضرتك وعندك أنا- ضغط لا ما عنديش ضغط وفي سمنه
اه اه بطني كبيره شويه امم فحضرتك حضرتك حضرتك دلوقتي ضربات قلبي سريعه جدا بالذات وانا نايم الظهر وبالليل امم عملت تحليل كوليسترول وغده درقيه وصوره دم كامله وطلعوا كل كسولات بس بيجيلي ضربات قلب وانا نايم الظهر وانا نايم بالليل بتبقى ما بعرفش انام منها اه عايز بقى حاجه يعني نصيحه ازاي نسيطر على ضربات القلب السريعه دي مش كده اه انا باخد Concor ما بيعملش حاجه خمسة اه وبتشرب شاي وقهوه قد ايه لا انا بشرب شاي ثلاث مرات يعني الصبح والظهر وبالليل والقهوه لا ما بشربش قهوه خالص
طيب بص بقى يا استاذ سعيد اول حاجه لسرعه ضربات القلب دي الد- السجاير بتؤدي الى سرعه في ضربات القلب ايوه يا باشا بالإضافة لآثارها الجانبية والضارة الأخرى إنما من ضمن الآثار الضارة اللي اللي هي بالنسبة لك باينة أو واضحة اللي هي تسرع في ضربات القلب سواء كان بالنهار أو بالليل تاني حاجة التوتر آه، والقلق ممكن يعمل تسرع في ضربات القلب ثالث حاجة الشاي بالليل ما ما يفضلش انك تشرب شاي بالليل عشان آه، آه، تسرع ضربات القلب آه، آه، انت بتقول عملت تحاليل غدة درقية وعملت فحوص برضو وما تبينش حاجة اه آه، الحاجات كلها انها قليلة.
هي عاملة سرعة ضربات القلب دي وما عندكش ضغط لا ما عنديش طيب انت هتعمل آه، رسم رسم قلب لان ضربات القلب انت بتقول انها مستمره ما بتجيش في نوبات لا هي بتيجي لو نمت الظهر ساعتين ما بعرفش انام الساعتين من ضربات القلب نمت بالليل لازم اخد لي ساعتين عقبال ما انام اه ما يعني مستمره مش في نوبات يعني لا هي بتيجي الظهر وبالليل بالذات وانا نايم لكن وانا صاحي وماشي ما بحسش بيها
وانت نايم بس وانا نايم بس لو نمت الظهر وانت بتنام على جنبك الشمال ولا اليمين ايه بتنام على جنبك الشمال ولا اليمين انا ساعات بنام على جنب ال- اليمين اما بلاقي ضربات هو انت لو سريعة- نمت على جنبك الشمال هتبقى طبيعي انك تحس بضربات القلب انما انا انصحك برضو ان احنا نعمل رسم قلب علشان نشوف آه، طبيعه تسرع ضربات القلب دي ونظامها ايه و- و- وبناء على رسم القلب ده والتحاليل بس انا عايز اؤكد تاني ان انت عملت تحاليل غده درقيه وطلعت سليمه ان احنا ممكن نعيده تاني واذا كان ده معمول من فتره يعني لا وفي هو الح- معمول بقاله 15 يوم لا ده بقى كويس قوي وفي الحالة دي مع طبيب أمراض القلب هتقدر تاخد الدواء المناسب ويقللها لك أنت بتقول أنا باخد Concor بتاخد قرص واحد في اليوم باخد بالليل قبل ما انام قرص كل يوم قبل ما انام قرص وباخد Aspocid ساعات حبيتين Aspocid لا يبقى في الحالة دي ممكن الدكتور بس أنا أنا أنا ما بقولكش كده ممكن الدكتور يظبط لك ال- الجرعة بتاعة ال- ال- ال Concor اللي أنت بتاخده بحيث إن هي يظبط لك يظبط الجرعة يقول لك تاخد قرص أو قرص ونص أو اتنين هو هيقدر يظبطها لك أكتر الدكتور اللي كتب لك ال Concor وهيقول لك برضو على الميعاد اللي تاخده فيه وممكن يضيف لك برشامة مهدئة بسيطة تساعدك على الحكاية دي يعني إذا هو- كنت أنت من هو دكتور النوع بيقول لي- المتوقع أنت بتشتغل إيه يا سعيد؟
هو ايه بتشتغل إيه؟
انا كنت يا باشا امين شرطه وطلعت معاش عشان السكر كنت بترت صوبع عملت بتر صوبع و- وعندي نزيف داخلي في العين فطلعوني معاش لكن دلوقتي ما بتشتغلش يعني لا قاعد في البيت ما بطلعش
اه بس هو الدكتور بتاع القلب كان قايل لي في جهاز اسمه هولتر ده هيتابع معاك 24 ساعه فانا مش لاقيه ولا في طنطا ولا في كفر الزيات مش لاقيه خالص ده هو انت حاليا مش فين؟
لاقيه.
انت منين يا سعيد انا من كفر الزيات يا باشا خلاص يبقى لو لو بقى تعالى لي مستشفى الجامعه في بنها ونعمله لك آه، ان شاء الله مجانا ما تقلقش ماشي يا باشا.
تعالى لي ايام 4 الساعه 10 الصبح ونركب لك الهولتر ده لو احتاجناه ونشوفك طيب ال- الاشعه ال- المقطعيه هتبين لنا آه، تصوير الشرايين التاجيه اه هي دقيقة انما ما بتبلغش ما ما بتبلغش دقتها دقة آه، القسطرة دي نقطة النقطة الثانية ان هي م- من خلالها مش هقدر اعمل هي هشخص بس انما مش هقدر اعالج آه، فيها فاحنا ساعات بنحتاجها لاسباب معينة بنقول المريض طب نعمل لك اشعة مقطعية نطمن على شرايين ال- ال- القلب في بعض الحالات ممكن تبقى للمتابعة او للتشخيص برضو ممكن مع المسح الذري بتبين وبعد كده ن- ن- لو في محتاج علاج بنقوله تعالى نعمل القسطرة عشان آه، نشوف ال- آه، الضيق ده موجود فين ومكانه كده ومكا- ودرجته وبيتعالج ازاي آه، نخلص من من من كده ان وسائل التشخيص متعدده آه، بنبتديها بان آه، ان في مريض بيبقى عنده استعداد ان يجيله آه، ذبحه صدريه او قصور في الشريان التاجي اللي هو بتتزايد نسبتها طبعا اكتر مع تقدم السن وفي الرجال اكتر من السيدات بتبقى لها نسبه عاليه في مرض السكر او الضغط او قص- او آه السمنة أو الكوليسترول والمدخنين والمتوترين واللي عندهم تاريخ عائلي بالمرض وبعد كده بنبتدي يبقى في فحوص طبية آه، اللي هي زي ما قلنا دلوقتي أكتر من مرة رسم القلب العادي رسم القلب بالمجهود أشعة موجات فوق صوتية عادية أو أشعة موجات فوق صوتية بالجهد الكيماوي ومسح ذري وأشعة مقطعية على الشرايين التاجية والأسطرة التشخيصية وممكن تكون من خلالها برضو أسطرة آه، علاجية آه، ال- ال- العلاج آه، النهاردة يمكن مش هتبقى فيه فرصة كبيرة ان احنا نتحدث عن العلاج بالتفصيل انما عايز بس انبه لحاجة ان من ضمن العلاج اول نقطة في العلاج هي ان احنا بن- بنشوف ال- العوامل الخطورة اللي موجودة واللي ادت الى زيادة او تواجد قصور الشريان التاجي ونتغلب عليها وخصوصا ان دي بتعتمد الى حد كبير جدا على المريض نفسه بمعنى اذا كان بيدخن يبطل تدخين اذا كان في زيادة في الوزن بيقلل وزنه اذا كان بياكل مواد دهنية كتير وعنده ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم بيبطل أكل المواد الدهنية إذا كان ما بيلعبش رياضة يبتدي يمشي برياضة منظمة تحت إشراف طبي خاصة للمريض ما يعملش من نفسه الرياضة إلا ما الدكتور بتاع دكتور القلب بتاعه يقول له اعمل رياضة وشكلها إيه وتعليماتها إمتى يمشي وامتى يبطل مشي وما ينفعش برضو بال- بالمناسبة يعني لا يجوز للمريض القلب ان هو يمشي بعد الاكل ولا يجوز ان هو يمشي في جو درجة الحرارة منخفضة يعني في البرد دلوقتي خلاص البرد راح او في الحر قوي او يمشي وهو شايل او يمشي وهو بيتكلم آه، اذا كان بقى بيشرب شاي وقهوه كتير انا مش هنمنعها تماما انما هنقلل منها اذا كان بيتاخد آه، ب- بكثره آه، اذا كان في ارتفاع في ضغط الدم هيظبط ارتفاع ضغط الدم واحنا شفنا برضو ان ان مش كل ادويه ضغط الدم بتبقى مناسبه آه، لمريض الشريان التاجي بحيث ان في ادويه بتعمل سرعه آه، بضربات القلب آه، من ناحية الأدوية بقى لابد الانتظام عليها والمتابعة إلى حد كبير جدا مع الطبيب ويبقى قياس الضغط في البيت لا مانع منه آه، وفي الآخر آه، بنتمنى للجميع آه، صحة وسعادة طيبة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والم...